وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
لله رب الأرباب مسبب الأسباب مجري السحاب خالق الإنسان من تراب وبعد حمد الله إني أشهد أن لا, أن لا إله مستحقا يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد من جل عن زوج وكفء وولد ثم الصلاة والسلام كلاهما على خير من صلى وزكى وسجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة في مصرنا الحبيبة وفي كل الدول العربية إخواني وأخواتي المتابعين لحلقات اللغة العربية للاستفادة من النحو خاصة أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابتداء عام جديد بخير جديد وانتظروا المزيد وكل ما يفيد على قناتكم الحبيبة قناة الرحمة الفضائية بفضل الله عز وجل ابتداء بنهنئ طلابنا وحبايبنا اللي كانوا معانا السنة اللي فاتت طلاب الصف الثالث الثانوي واللي ما شاء الله لا قوه إلا بالله بيضوا وجوه أهاليهم وبيضوا وجوهنا احنا كمان واتصلوا علينا وقالوا لنا والله نتائجهم اللي ما بين الطب وما بين الهندسة وما شاء الله لا قوه إلا بالله ويمكن نقولهم كده وبعض الأسامي اللي اتصلت بينا برضو تشريفا لهم وتشريفا لجهد هذه القناة الحبيبة معانا المشهور أخونا محمد الدمياطي ربنا يحفظه ويبارك في عمره وقد دخل طب المنصورة جاب 99% ما شاء الله وبرضه سلمى من المنصورة اللي دخلت الطب ما شاء الله لا قوه إلا بالله ومعانا أختنا نانسي ممدوح عبد الوارث كلهم دول طلابنا اللي كانوا بيتابعونا على القناة والله نانسي ممدوح عبد الوارث التاسعة على الجمهورية في شعبة الأدبي ما شاء الله لا قوه إلا بالله معانا أشرف جمال من المنيا 99 و3 من عشرة سارة من سوهاج ست- 99 وستة من عشرة ما شاء الله لا قوه إلا بالله وريم من البحيرة الطب البيطري وجهام من البحيرة برضو دخل الطب الأسنان ما شاء الله لا قوه إلا بالله ربنا يبارك في الجميع ويبارك للجميع وبنقول لطلابنا في تانية سنة والسنة دي اللي هنلتقي بيهم واللي بعضهم اتصل بينا في الأجازة وقال احنا مستنيينكم مستنيين الثانوية العامة إن شاء الله مستنيين نشوفها على قناة الرحمة بنقول لهم هنبدأ الرحلة إن شاء الله أول يوم النهاردة أهو أول يوم في رحلة الاجتهاد أول يوم في رحلة التفوق أول يوم في رحلة المية في المية اللي مش صعبة ويمكن أنا في اسم أجلته لأنه فعلا جاب مية في المية وهي هاجر سعد وكانت بتتصل بينا برضه على قناة الرحمة جابت 101 من 10% بالمستوى الرفيع ما شاء الله لا قوه إلا بالله ربنا يحفظ الجميع رحلة المية في المية هتبدأ معانا من النهاردة على قناة الرحمة مع البرامج التعليمية واللغة العربية في يوم السبت إن شاء الله طيب هنبدأ مع بعضينا واحنا بنقول برضو ايه الكلام اهو للكل لان الحمد لله يمكن السنة اللي فاتت من خلال الاتصالات ومن خلال شغلنا على القناة كنا شايفين ان بعض اخواننا غير اللي في غير الثانويه العامة بيتابعونا في حلقات النحو خاصة بنقول ان حلقات النحو الكل هيستفيد منها ان شاء الله وهنبدأ النهاردة بحلقة نحو عشان نفيد الجميع وبقول برضو مفاجأة مهمة جدا جدا يمكن انا ما قدرتش اعملها السنة اللي فاتت تمام لكن قدرت ان شاء الله نقدر نعملها السنة دي وهي حلقتين كاملين للإعراب بس لتعلم الإعراب طب الإعراب يعني إيه؟ يعني أي إنسان عايز يتكلم عربي صحيح يتعلم الإعراب أي إنسان عايز يفهم بعض الآيات في القرآن والفاعل فين والمفعول فين يتعلم الإعراب تمام فدول ان شاء الله رب العالمين مستقبلا باذن الله من المستقبل القريب باذن الله تمام هندي حلقتين في الاعراب بس ان شاء الله رب العالمين طيب النهارده كده هنعمل مراجعه نحويه بسيطه ونتعلم الاعراب بس خلي بالك احنا النهارده بقول ايه بدانا رحله ال 100% يعني ايه يعني شعارنا قلنا العلم صيد والكتابه قيده يعني ايه يعني حضرتك في ايدك الورقه والقلم دلوقتي ده احنا لسه في اول السنة يا استاذ احمد برضه حضرتك من دلوقتي المتفوق من دلوقتي يشتغل في ايدك الورقة والقلم هتشتغل معانا ان شاء الله هتكتب اللي احنا بنقوله هتكتب القواعد اللي بنقولها هتكتب الملاحظات برضه اخواننا اللي هيتعلموا النحو معانا معاك الورقة والقلم هنتعلم مع بعضنا ان شاء الله والكل يستفيد باذن الله رب العالمين ربنا يحفظكم ربنا يبارك فيكم نبدا المراجعة النحوية وهيبقى في تدريب وهنستقبل برضه اتصالاتك وتعرف معانا النهاردة من اولها سخنين كده طبعا طبعا سخنين من اولها لان زي ما قلت لحضرتك لازم توصل ان شاء الله للمية في المية واللي عنده عزم يوصل لهم يبدأ من النهاردة هنبدأ مع بعضنا بعض التدريبات والمراجعة على ما سبق دراسته ونشوف المراجعة دي حضرتك بعض الجمل كده تقابلك هنعرف جملة كم جملة كده ونشوف كل حاجة موجودة في الجملة أول جملة عندنا هذا إنسان ساع إلى الخير تعال نشوف الجملة كده بتقول إيه هذا إنسان ساع إلى الخير أشوف الجملة بتاعتي وطبعا التلميذ بتاعنا برضو اللي نسينا نقوله تلميذنا وليد نجح والله ما شاء الله برضه وتفوق واتجوز ها ربنا يحفظه ويبارك له ما شاء الله والتلميذ الثاني نجيب احمد برضه ما شاء الله ربنا يحفظ الجميع تمام هنقول ايه هذا انسان ساع الى الخير تعال نعرب الجملة من أولها خالص أنا قبل ما أعرب يا جماعة لازم حضرتك تحدد هو أنا شغال في منطقة الجملة الاسمية ولا في منطقة الجملة الفعلية لأن هم منطقتين في العربي ملهمش تالت أنا شغال في منطقة الجملة الاسمية لسبب لأن الجملة دي بدأت باسم أصل هي لو بدأت بفعل يبقى أنا شغال في منطقة الفعلية تمام ما دمت أنا شغال في منطقة الجملة الاسمية أنا بسترجع معاك كده القواعد مش هي دي حلقة الإعراب ده استرجاع بس تمام ها حلقة الإعراب بعدين إن شاء الله عشان هناخد بالتفصيل الغير ممل هقول ايه هقول بداية كده جملة اسمية دي المنطقة الاولى انا بشتغل فيها منطقة الجملة الاسمية اللي بتبدأ معايا باسم المرحلة التانية لما اشوف هقول الاسم اللي انا هعربه دوت بعد ما اعرف موقعه الاعرابي هو معرب ولا مبني عشان في اسماء مبنية وفي اسماء معربة فكرني حضرتك المعرب والمبني قلنا المبني اللي هو ثابت شكل اخره مهما تغير موقعه في الجملة زي كلمة هذا مثلا كلمة هذا دي حطها مبتدأ زي كده هذا حطها مثلا مفعول به عاقبت هذا المشاغب ما تغيرتش يبقى ده اسم مبني من البناء وقلنا البناء ثابت وساكن فالاسم المبني ثابت وساكن ايضا جميل طيب هقول حاجة تانية طب لو طلع اسم معرب يبقى ليه شغل تاني يبقى بيترفع ويتنصب ويتجر يبقى لو اسم مبني هنقول مبني في محل كذا ونعرف محله استاذ احمد حضرتك قلت ان دي جملة اسمية وانا فاكر زمان كانوا بيقولوا لي ان الجملة الاسمية بتتكون من مبتدأ وايه وخبر شاطر ما شاء الله بتقول معايا اهو مبتدأ وخبر يبقى هبدأ بالمبتدأ طب انا قلت اسم الاشارة ده يا جماعة اولا ده اسم ايه مبني جميل وانا عايز احدد نوعه يبقى هنقول ده اسم اشارة مبني طيب هو هيتعرب ايه مبتدا يبقى هقول ازاي اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدا اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدا في واحد شاطر يقول لي هو مبني على ايه هقول لحضرتك الامر سهل قوي تنطق تجيب علامه البناء طب لو كان منتهي بمد زي كده يبنى على السكون يعني لو واحد شاطر فينا عايز يقول مبني على ايه نقول له ده منتهي بمد يبقى مبني على السكون يبقى اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا كلام سليم يبقى أنا بدأت الجملة الاسمية بالمبتدا أما أجي أقول كلمة إنسان بعد اسم الإشارة جالي بقى احنا حافظين قاعدة على طول من سنة تالتة إعدادي بتقول إن اسم الإشارة زائد معرف بقى خاصة لو كان اسم جامد بيعرب بدل صح ممتاز بس هنا كلمة إنسان مش معرفة دي طلعت نكرة آه اسم الإشارة يليه النكرة هنا في أول الاسمية تبقى الخبر ما تبقاش بدل بقى يبقى هذا ده المبتدأ فين الخبر بتاعه هقول كلمة ايه إنسان يبقى إنسان أجي أعربها كده حضرتك هقول إنسان ها خبر والخبر حضرتك ايه مرفوع المبتدا والخبر دايما مرفوعان يبقى المبتدا والخبر دايما ايه مرفوعان مش هتنسى ابدا هتكتب حضرتك اللي انا بقوله يبقى المبتدا مرفوع الخبر مرفوع طيب بما انه مفرد هيترفع وعلامة رفعه ايه الضمة يبقى اقول خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة جميل يلا يا سيدي يبقى انا جبت المبتدا والخبر خلاص خلي بالك بقى انا قلت قبل كده ويمكن طلابنا بتوع الثانويه العامه السنه اللي فاتت كنا بنقول الكلام ده واللي متابعنا في النحو السنه اللي فاتت كنا بنقول ايه ان المبتدا والخبر والفعل والفاعل دول عمد عمد يعني ايه يعني اساسات الجمله يعني ايه اساسات الجمله يعني من غيرهم الجمله ما تنفعش المبتدا والخبر اساسات الجمله الاسميه طب والفعل والفاعل اساسات الجمله الفعليه فلما اجي اتكلم على الاثنين دول دايما عمدة البلد بتاعكم هو الراس الكبيرة يبقى يأخذ الرفعة ومن هنا جنة المبتدأ والخبر والفعل إذا لم يسبقه نصب ولا جازم والفاعل الكل مرفوع من الرفعة تمام يبقى هقول المبتدأ مرفوع بس ده طلع اسم مبني فأنا قلت اسم مبني اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وجبت الخبر بتاعه كده العمد خلصت أساسيات الجملة خلصت نبدأ نشوف اللي جاي اللي جاي ده إيه بقى على الجملة ومرتبط بها يجي بقى الزيادات بعد كده يعني إيه زيادات والله حضرتك عايز توصف الإنسان دوت مثلا آه لأن أنا قلت هذا إنسان ساع وانت حافظ من زمان إن نكرة اللي هي كلمة إنسان تليها نكرة اللي هي كلمة ساع والاتنين وال- والكلمة التانية خاصة تدل على الوصف والاتنين نكرة زي ما قلت والتانية تدل على الوصف يبقى التانية نعت جميل يبقى هقول كده آه كلمة ساع دي نعت لكلمة إنسان حضرتك فاكر النعت يتبع المنعوت في الإعراب ده مش النعت لوحده دول أربع دروس بيتبعوا اللي قبلهم في الإعراب إيه هم نعت وتوكيد عطف وبدل قولهم كده التوابع ها نعت وتوكيد عطف وبدل اوعى تنام اوعى تنام خليك معاه بصش في الارض ها يبقى اقول كده نعت توكيد عطف بدل الاربعه دول اسمهم ايه توابع يتبع اللي قبله في ايه يا جماعه في الاعراب برافو عليك وفي حاجات تانية احنا عايزين دلوقتي الاعراب طيب يبقى هقول كلمه ساعن ده نعت هيتبع اللي قبله اللي هو كلمة إنسان اللي هي خبر مرفوع هيتبعه في الإعراب يعني المفروض إنه يبقى نعت مرفوع طيب بس في نقطة موقفاني دلوقتي حضرتك بتقول سا عن سا عن إيه ده ده, مك... ده مكسور أهو أقول لك لأ افتكر يا بتاع تانية ثانوي يا طالب تانية ثانوي إن إحنا معانا إن إحنا معانا السنة اللي فاتت في أولى ثانوي كان في درس اسمه الاسم المنقوص اللي هو آخره ياء والتي تحذف إذا كان نكرة عند الرفع أو الجر يبقى بما إنه هو اسم منقوص ومرفوع هي أصلها الساعي بس عشان هو نكرة ومرفوعة ومنقوص حذفنا الياء تمام طب يبقى ايه يا استاذ احمد احنا قلنا ان الاسم المنقوص ده بيرفع بعلامات مقدره بيرفع بالضمة الايه المقدرة او علامة رفع الضمة المقدرة يبقى انا فهمت كلام حضرتك ان التنوين ده عوض عن الياء اصلا ساعي فاقول نعت مرفوع وعلامة رفعه تمام ايه الضمة المقدرة تمام في واحد يقول لي يا استاذ احمد انا بسمع كلمة المقدرة دي كتير بس انا يعني مش عارف لامتى بقول مقدرة وامتى بقول ظاهرة بقول مقدرة لما ما اقدرش اظهرها في نطقي الاصل في الظهور يعني ايه ظهرت في النطق يعني اقول هذا انسان ظهرت يبقى دي ظاهرة تمام ساع اه عايز احط الضمة مش عارف يبقى كده اقول ضمة مقدرة يبقى العلامة المقدرة بنقولها امتى لو انت ما قدرتش تنطقها او ما قدرتش تقولها في نطق حضرتك ممتاز يبقى انا قلت هذا انسان هذا ده مبتدأ وانسان الخبر وساع النعت الى الخير الى دي حرف الى دي حرف قول لي حرف يا مستر يعني عديها تمام بيزعلوا مني لما بقول يا مستر على مدرس اللغة العربية معلش يا استاذ ها هقول ايه هذا انسان ساع الى الخير الى ده ايه ده حرف ما نعديش ما بعديش حاجة لازم تعرف الحرف هعرب الحرف اه هقول ايه هقول ده حرف كل الحروف مبنية لا محل لها من الاعراب طب هقول كده هقول اه هقول ايه لا حرف جر مبني ومنتهي بمد يبقى مبني على السكون لا محل له من الاعراب يعني يا استاذ احمد اي حرف هقول عليه كده اقول اه اي حرف في اللغة العربية هقول عليه حرف مبني لا محل له من الاعراب الى الخير ده اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة وطبعا للناس اللي عايزة تتميز إلى الخير جر ومجرور متعلقان بالإيه بكلمة ساعن تمام يبقى هنا أقول حضرتك دي الجملة الأولى اللي احنا أخدناها معانا واللي اتدربنا فيها على شغلنا طيب يبقى الجملة الأولى اهي هذا إنسان ساع إلى الخير خدنا الاسم المبني خدنا الخبر بتاعه خدنا ساع على إنها النعت بتاعه جميل نشوف اللي بعدها يا جماعة خليها لهم شوية عشان ينقلوها يا أستاذ طارق عشان طلابنا والله ممتازين ما شاء الله ربنا يحفظ الجميع الجملة التانية بتقول لي إيه إن في الدنيا لعظات كثيرة إن في الدنيا لعظات كثيرة الواحد ياخد العبرة والعظة منها طيب إن في الدنيا برضو ده أنا شغال في جملة اسمية صح ليه؟ لأنها بدأت بإن الناسخة والنواسخ لا تدخل إلا على الجملة الاسمية تمام لما تخش الناسخة كده إن الناسخة على الجملة الاسمية بتعمل إيه؟ فكرني كده فكرني نسي الله يهديه طب ماشي معلش أفكرك أنا بتنصب المبتدا وترفع الخبر بتنصب المبتدا ويسمى اسمها ترفع الخبر ويسمى خبرها واختها كان العكس ترفع وتنصب تمام يبقى هقول إن وأخواتها حروف ناسخة تمام تعال نعرب إن هنعربها برضو أنا قلت لك بنعرب الحرف نقول عليه إيه أنت شاطر هتقول لي صح ممتاز حرف مبني لا محل له من الإعراب مبني على إيه أنت تجيب علامة البناء إن يبقى مبني على الفتح تمام يبقى حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أدخل على اللي بعدها يا أستاذ أحمد المفروض إن إن بتدخل على الجملة الاسمية يعني إيه؟ يعني تدخل المفروض تلاقي مبتدأ في الأول تخليه اسمها تلاقي خبر بعد كده تخليه خبرها ده أنا اتفاجئت في عكس ده أنا لقيت بعد إن جار ومجرور وأنا عارف إن الجار والمجرور ده زمان كانوا بيسموهولي شبه جملة وده أحد أنواع الخبر طب معنى إن الخبر هو اللي اتصل بإن يبقى أكيد اسمها اتأخر ما أنت حضرتك فاكر من زمان كنا بنقول إنه ممكن يتقدم الخبر على المبتدأ أو خبر إن على اسمها تمام ده ممكن أحيانا وإجباري أحيانا زي إجباري إمتى بقى إن شاء الله في ثالثة سنة وتعرفها لكن أنا بقول دلوقتي إيه ممكن ألاقي الخبر قدام واسم إن ورا زي الجملة اللي عند حضرتك دي تمام هقول إن في الدنيا لعظات كثيرة طب أجي أعربها إيه أع- تعال أعربها على إن في الدنيا دي هتبقى الخبر هقول إيه بقى هقول في حرف جر صح شاطر الناس اللي بتقول معانا ممتازة هقول إيه حرف جر مبني على السكون لا محل له من الأعراب هقول الدنيا ده اسم إيه اسم مجرور اسم إيه يا ابني اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة تاني مقدرة اقول اه حط الكسرة كده وانطق دنيا مفيش مفيش كسرة ما ينفعش تتنطق واحنا قلنا ما ينفعش انطق يبقى تبقى مقدرة على طول يبقى اقول اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة المقدرة جميل لعظات انا قدمت الخبر يبقى اصلها ان العظات الكثيرة في الدنيا اصل الجملة كده إن العظات الكثيرة في الدنيا أنا قدمت وأخرت يبقى فهمت كلام حضرتك إن عظات دي المفروض إنها اسم إن بس مؤخر تمام بس احنا لسه ما جبناش خبر إن نقول معانا اتصال ما شاء الله ممتازين من أولها أهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جيهان ما شاء ازيك يا الله أستاذ أحمد الله يكرمك يا جيهان يعني أنا بقول بس يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله فأنا بشكر حضراتكم يعني وجزاكم الله عنا خير وإياك يا جيهان ربنا يحفظك الله وربنا يكرمك اتفضلي أنا ربنا يبارك بإذن الله في الدفعة اللي جاية وإن شاء الله تبقى أحسن مننا ما شاء الله انت دخلتي عشان انا قلت اسنان صح أه صح تبقى ما شاء الله ربنا يحفظك يا جان جزاك الله خيرا وجزاك الله خير يا أستاذ ربنا أحمد يحفظك يا ست جزاك الله خيرا ربنا يحفظك السلام ويرفع قدرك انت وكل طلابنا طيب هقول يا جماعه اهو اتصال عملي اهو قدام حضرتك يا رب تخش طب اي طب ولا اي حاجه ربنا يكرمك طيب هقول ايه ان في الدنيا لعظات كثيره احنا لسه ما جبناش الخبر اللي هو فين في الدنيا جميل تعالى اعرب كده يا حبيبي هقول في حرف جر والدنيا اسم جر قلناها معلش معلش معلش اصل انا بحب اكد التكرار يعلم الشطار مش حد تاني ها هقول ايه هقول شبه الجمله شبه الجمله في محل محل ايه ان بتنصب المبتدا وترفع الخبر يبقى في محل رفع اه صح صح انت ما شاء الله عليك في محل رفع خبر مين خبر ان ونزود كلمه صغيره كده عشان جه قدام نقول مقدم يبقى خبر ان ايه مقدم شبه الجمله في محل رفع خبر ان مقدم لما اجي بقى لعظات اللي هي المفروض اسم ان يبقى مؤخر صح كده طب معلش عظات اللام دي يا استاذ احمد مش حرف جر اقول لك لا يا حبيبي اللام دي مش حرف جر تمام ايه ايه, إيه الفرق يعني هقول لحضرتك لام الجر مكسوره اللي بتيجي متصله بالاسم لام الجر مكسوره انما اللام دي مفتوحه بقول ان في الدنيا لا لا لاعظات تمام هقول ايه لكن مثلا اقول للخير ليه ليه مكسوره امال ايه اللام المفتوحه دي يعني ما انا خدت في النداء التعجبي ان في لام جر مفتوحه بس دي في النداء التعجبي طب ايه اللام دي يعني اقول لك اسمها اللام المزحلقه احنا هنهزر بقى ولا ايه زحلقه ايه اه اسمها كده النحاس سموها كده سموها مزحلقه طب ليه سموها كده عشان قلنا بتزحلق من فوق منها وتوصل للاسم اللي بعدها اللام دي طب بلاش ما عجبتكش دي اسمها لام التوكيد تفيد التوكيد بس بس طب ما بتفيدش في الاعراب لا هي تخش تاكد بس يبقى اللام دي ملهاش تاثير اعرابي اه يبقى اقول اللام حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وهي لام التوكيد جميل عظات هقول اسم ان مؤخر هي ان بتعمل ايه بتنصب المبتدا وترفع الخبر ممتاز طيب يبقى المفروض ان ده اسم ان منصوب وعلامه نصبه ايه ها انا شايفك بقلبي انك بتقول اللي قال بالكسره صح اللي قال غير كده غلط برافو عليك تمام اللي قال بالكسرة ممتاز يبقى هقول لأن ده جمع مؤنث سالم وجمع المؤنث السالم بينصب بالكسرة علامة نصبه الكسرة يبقى هقول اس إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الكسرة تمام وكثيرة أدي جات لي كلمة نكرة وبعد منها كلمة نكرة لسه قايلينه المعنى للوصف يبقى النكرة التانية نعت نعت ماله نعت منصوب برضه بس خلي بالك هياخد الحالة ما ياخدش العلامة يعني ايه يا أستاذ أحمد يعني أقول لعظات كثيرة يعني ايه نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة اصل ده بيتنصب وعلامة نصبه الكسرة عشان ده جمع مؤنث انما كلمة كثيرة مش جمع مؤنث يبقى تتنصب بالفتحة عادي جدا يبقى اقول نعت منصوب وعلامة نصبه الايه الفتحة ممتاز قوي ما شاء الله يبقى دي الجملة التانية اللي معانا اللي انا اخدت فيها الجملة الاسمية بس خدنا الاولى لما دخل عليا جملة اسمية من غير نواسخ ولما الجملة التانية دخلت عليا جملة اسمية بوجود الناسخ تعال شوف بقى الجملة التالتة استاذ طارق طلعها لي الجملة التالتة بتقول ايه اتقوا الله دخلنا في جملة فعلية اهو اتقوا الله واجملوا في الطلب اتقوا الله واجملوا في الطلب طيب انا هنا اتنقلت بقى نقلة تانية خالص نقلة من اطار الجملة الاسمية اللي انا بشوف المبتدا والخبر او اسم الناسخ وخبره الى اطار الفعل والفاعل ولو في مفعول تمام هقول اتقوا الله اتقوا ده فعل بس فعل فيه الزام اهو فيه طلب يبقى امر فعل امر طيب حضرتك من زمان عارف ان في فعلين مبنيين والتالت معرب الفعلين المبنيين دائما الفعل الماضي مبني دايما الفعل الامر مبني دايما تمام والمضارع معرب على طول الا في حالتين يبقى الفعل الامر هنا اللي هو الفعل اتقوا ده فعل امر جميل ماله حضرتك قلت الفعل الامر هنا المفترض ان هو مبني دائما مبني على ايه تذكر معايا كده اذا اتصل بالفعل الامر احد الضمائر الثلاثة واو الجماعة الف الاثنين ياء المخاطبة يبنى على حذف النون حذف حرف النون يعني كان اصل اتقون كان في نون في الاخر هنا تمام فاحنا حذفنا النون لان الفعل الامر هنا مبني على حذف حرف النون ماشي بدأ يقول معايا اهو بدأ يصحى مبني على حذف حرف النون جميل هقول اتقوا ما تجيبش فعل في حياتك من غير فاعل الا في حالة واحدة لو مبني المجهول تجيب نائب فاعل اقول اهو ما تعربش فعل من غير ما تجيب فاعل لابد طب مين اتقوا المفروض انتم طب انتم دي مش موجودة بس في حاجة بتحل محلها وهي الضمير المتصل الواو اتقوا يبقى واو الجماعة دي هي الفاعل طب يا واو الجماعة دي ايه بما انها فاعل اسمها ضمير والضمائر من المبنيات والضمائر من المبنيات يبقى ضمير مبني والمفروض ان الفاعل مرفوع ماشي بالراحة معاك اهو يبقى ضمير مبني في محل رفع فاعل جميل وقلت الفعل الامر ده مبني دايما خلاص مش هتنساها ابدا والفعل الماضي مبني دايما والامر هنا بنيناه على ايه على حذف حرف النون اتقوا الله سبحانه وتعالى اجمل كلمة تقولها في حياتك الله اتقوا الله الكلمة دي اتقالت لسيدنا عمر كان بيخاف جدا ربنا يجعلنا مثله لما اتقال لنا نخاف اتقوا الله الله لفظ الجلالة خليك مؤدب مع ربنا تقولش الله مفعول به لا استغفر الله سوء أدب مع الله ده دايما في إعراب كلمة الله تقول لفظ الجلالة لأن احنا بنعرب اللفظ بس تمام فأقول لفظ الجلالة هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة اتقوا الله لأنها ظهرت اهي أقدر أحطها حضرتك اتقوا الله يبقى لفظ الجلالة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة وأجمله في الطلب آه الجملة دي مشاركة للجملة دي مدام في مشاركة يبقى الواو دي عطف طب لو ما فيش مشاركة ممكن تبقى اهو اسمها استئناف يبقى هنا في مشاركة هقول اتقوا الله وأجمله في الطلب يبقى في مشاركة ما بين الجملتين يبقى أنا عطفت يبقى الواو دي إيه؟ دي حرف عطف بنقول إيه في الحرف يا وليد ها؟ نسي الجواز مسح مخه حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب حرف عطف مبني احنا قلنا كل الحروف مبنية لا محل لها من الايه من الإعراب تمام يبقى حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب أجمله ده شبه اتقوا خلاص بقى اعرب انت يلا أجمله فعل أمر صح كده فاء تاني اهو فعل أمر مبني على حذف النون تمام وفين الفاعل الواو ده واو ضمير ايه ضمير مبني في محل رفع ايه رفع فاعل تمام في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب الطلب اسم مجرور بفيه وعلامه جره الكسره تمام يبقى كده ما شاء الله لا قوه الا بالله الجمله الثالثه دخلنا في الجمله الفعليه يلا نشوف الرابعه مع بعضينا واشوف اعطانا الله خيرا كثيرا اكتبها لحضرتك أعطانا الله خيرا كثيرا سبحانه وتعالى أعطانا الله خيرا كثيرا ودي برضو جملة فعلية عرفت منين؟ عشان بدأت بأعطى وأعطى ده إيه؟ أعطى ده فعل ماضي مبني ولا معرب؟ لسه قايلين الماضي والامر دايما مبنيان الماضي والامر دايما مبنيان اهو لسه قايل من شويه طيب ما لحقتش تنسى الحمد لله يبقى المفروض ان الفعل اعطى ده مبني خلاص الحمد لله انا عرفت انه مبني مبني على ايه خلي بال حضرتك بقى الفعل المبني او احنا قلنا من شويه بعيدا عن الفعل الامر المبني عشان تجيب علامه البناء تنطق الحرف الاخير تطلع لك علامة البناء تمام والفعل الماضي تنطق الحرف الأخير تطلع علامة البناء يا فتح يا سكون يا ضم جبت كسرة يبقى بقك معوج احنا عايزين الثلاثة دول يا فتح يا سكون يا ضم مبني على الفتح مبني على السكون مبني على الضم بعرف منين زي ما اقول مثلا اجتهد دا دا فتحة مبني على الفتح اجتهد تو سكون مبني على السكون الدال عليها سكون اكتها دو دال عليها ضمه يبقى مبني على الضمه ونشوف الاتصال ده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسلام البحيره صح من القاهرة من القاهره ده كان معانا في ثالثه السنه اللي فاتت اه ازي حضرتك يا الله استاذ يكرمك يا اسلام عملت ايه دخلت هندسة ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله تبارك الله ربنا يا ابني يحفظكم ويبارك فيكم ربنا يخليك الله يكرمك اشكرك يا اسلام على الاتصال جزاك الله خيرا شكرا مع السلامة.
اتفضل حبيبي يبقى اقول لحضرتك انا قلت بنطق الحرف الاخير في الفعل الماضي بلاقي ايه بلاقي علامه البناء تمام طيب لو كان فعل ماضي زي ده أعطانا بس قبل ما أعرف دي هفرق لك ما بين ضميرين صغيرين مهمين قوي الفرق بين نادي وناد تانية هو في ناد تانية آه هو مين اللي ادى الله احنا بنسأل مين عشان نجيب الفاعل مين اللي أعطى سبحانه وتعالى الله يبقى لفظ الجلالة هيتعرف فاعل ادى لمين ادانا احنا يبقى احنا مفعول به جميل يبقى نادي اسمها نال مفعولين عشان احنا مفعول به وممكن تيجي نا تانية نا الفاعلين احنا اللي عملنا الفعل بقى لما اقول ايه لما اقول اجتهدنا ذاكرنا تمام لما اقول اجتهدنا وذاكرنا احنا اللي ذاكرنا احنا اللي اجتهدنا يبقى نادي فاعلين فاعل والفعل معاها مبني على السكون انما نادي وقع الفعل عليها تبقى انا مفعولين والفعل معاها مبني على الفتح يبقى اعطى ده فعل ماضي مبني على الفتح وعشان معتل الاخر الممتاز منكم هيقول فتح مقدر يبقى اقول اعطى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر جميل فين الفاعل قلناه لفظ الجلالة مين اللي أعطى الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أعطانا الله أعطى مين أعطانا إحنا يبقى أول حاجة إنا المفعول أعطانا إيه أعطانا خيرا إيه ده ده في مفعولين آه أصل أنا فاكر إن في أفعال بتنصب مفعولين في افعال بتنصب مفعولين وفي افعال بتنصب مفعول وف... مفعول واحد وفي افعال بتنصب ثلاثه تمام بس مش علينا الثلاثه دي يبقى في افعال بتنصب مفعول واحد متعدي المفعول واحد ومتعدي المفعولين وفي فعل ما بينصبش مفعول خالص بنسميه لازم زي مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات النبي فعل وفاعل مفيش مفعول تمام لكن لما اجي اقول هنا هقول الفعل ده اعطى وكل الافعال اللي في معنى اعطى أو السلب اللي هي إعطاء الملكية وسلب الملكية كلها تنصب مفعولين بيسموهم ليس أصلهما المبتدا والخبر يبقى الفعل أعطى بينصب مفعولين المفعول الأولاني كلمة إيه؟ نا طب والنادي إيه حضرتك؟ النادي ضمير دم ضمير إيه؟ ضمير مبني لأن كل الضمائر مبنية مبني في محل نصب مفعول به لأن المفعول به الأصل فيه إنه منصوب يبقى في محل نصب مفعول به يبقى النا ضمير مبني على ايه منتهي بمد يبقى على السكون في محل نصب ايه يا جماعة مفعول به تمام طيب اعطانا ايه اعطانا خيرا يبقى خيرا دي ايه بقى دي المفعول التاني ايه ده يبقى احنا لازم نزود هنا مفعول به ايه اول وهقول هنا مفعول به ثان تمام منصوب وعلامة نصبه الايه الفتحة ممتاز صح كده يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة أعطانا الله خيرا كثيرا لسه واخدين اختها من شوية مرتين إذا جاءت نكرة وبعدها نكرة والمعنى للوصف يبقى دي نعت والنعت يتبع المنعوت نعتو توكيد عطفه بدل الأربعة يتبعوا اللي قبلهم يبقى ده بياخد إعراب خيرا خيرا مفعول به ثان يبقى ده نعت منصوبه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة تمام يا جماعة يبقى ده كده ايه طيب يبقى كده يا جماعة خلي بال حضرتك هقول تاني هقول ان الفعل اعطى الفعل اعطى قلنا فعل مبني على الفتح نهون المقدر الفتح نهون يا حبيبي المقدر ركز الله يكرمك طب انا قلت فتح مقدر ليه عشان منتهي بعله عشان منتهي بيه يا جماعة عشان منتهي بعلة طيب يبقى أعطى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر والنا أنا بعيد تاني عشان الجملة دي جديدة علينا شوية تمام هقول ماشي النا مفعول به أول بس ده ضمير مبني في محل نص مفعول به أول مين اللي أعطى الله أعطانا الله الله لفظ الجلالة ايه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة ولا مقدرة شوف هتنطقها ولا لا الله اه ظهرت يبقى ظاهرة تمام أعطانا الله خيرا كثيرا يبقى أنا اتعلمت أن الفعل أعطى وإخواته وكسى وألبس ووهب ومنح ومنع وسلب كل ده بينصب مفعولين ما دام بيدي ملكية أو يسلب الملكية ومفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر إيه ده معنى كده أن في أصلهما المبتدا والخبر بس هنشوف الكلام ده بعد الفاصل إن شاء الله تابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بفضل الله
احنا قلنا هنقول ايه هنقول ان الفعل بينصب مفعولين قلنا اعطى واخواته وفي افعال تانية بتنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر ظن حسب زعم خال راى علم وجد جعل وصير وبرضه من على ايه على نفس المعنى هي دي افعال بتنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر قدامنا الجمله الخامسه وبعدها ان شاء الله ناخد جمل للتدريب على قد ما نقدر على قد الوقت ونستقبل اتصالات حضرتك هنقول الفتيات المسلمات يقلدن امهات المؤمنين هقول دي برضو جملة اسمية ورجعنا للجملة الاسمية تاني حضرتك خلاص بقيت فاكر ان الجملة الاسمية دي هتبدأ بمبتدأ يبقى كلمة الفتيات دي مبتدأ مبتدأ مرفوع تمام وعلامة رفعه ايه الضمة لانه جمع مؤنث سالم علامة رفعه الضمة الظاهرة الفتيات طب معرفة وبعدها معرفة والمعنى للوصف فاقول يبقى التانية نعت معرفة ومعرفة نعت يبقى النعت الايه للاولى والنعت برضو لسه قايلين يتبع المنعوت في ايه في الاعراب يبقى ده مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره وده نعت مرفوع وعلامه رفعه الضمه اسال ماله تجيب الخبر هقول الفتيات المسلمات مالهم او مالهن يقلدن امهات المؤمنين يبقى ده الخبر يا جماعه ده الخبر بس الخبر هنا يبقى ايه جملة فعلية صح يا وليد ممتاز يبقى الخبر هنا جملة فعلية لما اجي اقول بقى خبر جملة فعلية خلي بال حضرتك ركز افصصها من جوه الاول يقلدنا ده فعل ايه مضارع ليس قبله ناصب ولا ايه ولا جازم مفيش قبل منه حاجة يبقى مضارع مرفوع ده المفروض ده المفروض بس في مشكلة انا قابلني نون النسوة اتصلت بالمضارع نون النسوة اتصلت بالمضارع طب اتصلت نون النسوة هتعمل ايه قلنا المضارع من شوية هيتبني في حالتين اتنين دي واحدة منهم اذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون اذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون يبقى اقول ده فعل مضارع مبني على السكون حبيت تقول في محل رفع كلامك صحيح يبقى في فعل مضارع مبني على السكون ليه لاتصاله بنون النسوة جميل طب ونون النسوة دي ايه يا استاذ احمد نون النسوة ضمير والضمير ده فاعل يبقى ضمير مبني في محل رفع فاعل تمام يقلدنا مين أمهات المؤمنين الفتيات المسلمات يقلدن أمهات المؤمنين تمام وطبعا يا ريت ناخد العبرة من الجملة ما ن- ما نعرفش الجملة بس لأن المقلد المقلد لا يقلد الغرب بنتنا المسلمة لازم تقلد أمها أمهات المؤمنين في كل حاجة ها يقلدنا أمهات المؤمنين هقول أمهات ده إيه يا جماعة يقلدنا ده فعل والنون فاعل يبقى أمهات مفعول به منصوبه علامة نصبه لسه قايلها من شوية لسه قايلها لو نسيتها هزعل منك مش هقدر اطولك هزعل منك هقول ايه هقول منصوب بالكسرة صح كده علامة نصب الكسرة تمام المؤمنين أنا عارف إن في نكرة وبعدها معرفة والمعنى للتخصيص يبقى هنا إيه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء ليه لأنه جمع مذكر سالم أمهات المؤمنين تمام رضي الله عنهن أجمعين ده يا جماعة كده خمس جمل اتدربنا من خلالهم على الجملة الاسمية وعلى الجملة إيه، الفعلية وبعض الإعرابات قدامنا جمل تانية تدريبات اللي هنقدر نحله مع بعضينا ولو حضرتك اتصلت وأعربت معانا خير تمام والباقي اللي مش هنقدر نحله والوقت يخلص هنخلصه ونقول ده واجب ونصححه الحص الحلقة الجاية إن شاء الله واخدين على الحصص الحصة الجاية والحلقة الجاية هنصححه الحلقة الجاية إن شاء الله وناخد سؤال الحلقة برضه وتجاوب لي سؤال الحلقة لازم تشتغل هديك النهاردة سؤال حلقة يعني ايه سؤال حلقة ننقي سؤال محترم كده تبدأ تدور وتبحث وتعرب وتتصل بينا الحلقة الجاية ان شاء الله وتقوله تبعته في رسالة SMS المهم تشتغل المهم تتفوق ده يهمنا هدفنا هنا خدمة ابناء المسلمين شرف لنا والله العظيم والله شرف لنا ان احنا نخدمكم فلازم تشتغل بقى احنا جينا لك السنة اللي فاتت كنا بنقول لك كده ونقول لاخواتك وزمايلك اللي تفوقوا هم واتصلوا واثبتوا تمام فبقول لحضرتك أهو، لازم تتميز وتتفوق طيب يلا أحب قناة الرحمة والله الجملة من القلب فعلا وأكيد كلكم زينا أحب قناة الرحمة حبا كبيرا أحب قناة الرحمة حبا كبيرا تمام هنقول أحب ده فعل مضارع طيب ما فيش قبل منه نصب ولا جازم يبقى فعل مضارع إيه مرفوع علامة رفعه إيه الضمة جميل الظاهرة مين اللي أحب أحبه أنا أحبه أنا تمام الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا والاستتار هنا وجوبا مستتر وجوبا قناة الرحمة طبعا دي مش اللي بتوع الثانويه العامة مستتر وجوبا دي للمتخصصين شوية هقول قناة الرحمة أحب أنا بتحب إيه بحب قناة يبقى القناة دي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الرحمة نكرة وقلنا وبعدها معرفة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة قناة الرحمة حبا لما أنا ألاقي مصدر من نفس مادة الفعل كده هقول إن المصدر ده يا جماعة مفعول مطلق أحب قناة الرحمة حبا يبقى حبا ده إيه مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة تمام كبيرا نفس الحكاية كبيرا دي نعت لكلمة حبا نعت منصوب لأن النعت يتبع المنعوت في الإعراب نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة برضه الظاهرة تمام الجملة اللي بعدها واخدين أختها لسه من شوية هذا إنسان قلبه مجروح هذا إنسان قلبه مجروح اللي عايز يتصل زي ما قلنا ممكن يتصل ويعرب معانا هقول هذا دي في بداية الجملة الاسمية ودي اسم إشارة وأسماء الإشارة مبنية طب مبني إيه؟ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ لأن الجملة اسمية طيب وإنسان إنسان دي إيه يا جماعة دي خبر هذا لأن قلنا النكرة بعد منها تبقى خبر هذا إنسان قلبه مجروح طب يبقى إنسان خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة إنسان مر- خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة قلبه مجروح خلي بالنا من جملة قلبه مجروح دي عشان القلب مجروح دي جملة اسمية تانية طب معلش تعال معايا يا وليد كده على السبورة ونشوف الجملة دي هقول ايه هقول هذا إنسان قلبه مجروح قلنا هذا مبتدأ وإنسان خبر قلبه مجروح القلب مجروح دي جملة اسمية بس لاحظ حضرتك ان فيها ضمير يتعلق بكلمة انسان والجملة اللي فيها ده ضمير ضمير تتعلق باللي قبلها احنا ممكن نشوفها على اعتبار انها نعت على اعتبار انها حال على اعتبار انها خبر حسب حسب اللي انت شغال فيه طيب مش هتنفع هنا خبر خلاص لان احنا جبنا الخبر طب هتنفع ايه هنشوفها يا نعت يا حال ونعرف ازاي هقول القلب الاول مبتدا مرفوع وعلامه رفعه معانا اتصال السلام عليكم اتفضلي يا عليكم.
اسماء ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ احمد الله يسلمك جزاك الله خيرا واياك ربنا يحفظك آه انا كنت بس بقترح على حضرتك ان انت تعمل آه آه، يعني محاضرات عن اللغه العربيه وعن اعرابات النحو بالنسبه للقران الكريم جميل ما شاء الله آه، عشان في كبار كتير آه، بيتمنوا ذلك يعني انا ازهريه الحمد لله وفي كليه اصول دين بس انا فاضل لي سنه بس في آه، معايا ناس كتيره بي- ضايعين خالص في اللغه العربيه فانا وكمان الق- القراءه بتاعه القران عندهم برضو آه، فيها اخطاء كثيره لغويه فانا بقترح على حضرتك ان انت تعمل لنا آه، آه، محاضرات آه، مثل ذلك يعني آه، لكي تفيد بقى اخواننا واخواتنا يعني.
واخواتي ماشي جزاك الله خيرا آه، حضرتك انا لسه قايل من شويه ان شاء الله ان احنا هنعمل حلقتين وممكن يبقوا اكتر هناخدهم بس ونفصل بيهم هنفيد بيهم كل طلبه الثانويه العامه وهي حلقات الاعراب انا قلت يا جماعه بفضل الله احنا هنمسك الاعراب ده من اقل حاجه ان شاء الله رب العالمين من اول خالص من اول ابواب بقى المعرب والمبني والكلمه والكلام ده كله ونقسم ونطلع نكبر بالكلام وناخد بفضل الله القواعد الثابته في الاعراب والكلام ده كله تمام فانا وعدت بحاجه زي كده يمكن في اول حلقه اختنا اسماء لو متابعانا من الاول قلت في اول حلقه ان شاء الله ان احنا هنعمل الكلام ده هندي ح- حاجات للاعراب بس واعتقد بفضل الله اللي عايز اللغه تنضبط يعني اللي احنا هنديه في الاعراب ان شاء الله يكفيه تمام الى حد ما طبعا بفضل الله يعني آه، هنشوف آه، هندي فيها حلقه اعراب وهيبقى فيها ان شاء الله ملزمه كده يعني هتوزع على الناس الكل اللي عايزه بفضل الله للاعراب بس ازاي تتعلم تعرف تعرب ازاي تقرا ايه تبقى فاهم انما يخشى الله من عباده العلماء تبقى عارف ان العلماء هي اللي فاعل ولفظ الجلاله هنا مفعول به ان العلماء هم اللي بيخافوا تمام مش العكس والعياذ بالله تمام يبقى انت الكلام ده محتاج انك تفهم نحو تفهم نحو ازاي زي ما قلت ان شاء الله في حلقتين للاعراب باذن الله وممكن يبقوا اكتر لو الوقت ما كفاش في حلقتين هناخدهم في اكتر من حلقه هيفيدوا طلبه الثانويه العامه كلهم لان اكتر حاجه بتوقع الطالب الاعراب وهيفيدوا كل الناس اللي بيشاهدونا ان شاء الله رب العالمين تمام طبعا بالاضافه للشرح التقسيمي للنحو نحو تانية سنه ونفسه لان هو نحو كبير شويه وهنشرحه تفصيليا ان شاء الله يبقى قلنا قلبه مجروح هنرجع للجمله تاني السلام عليكم ورحمه الله امي وام قناه الرحمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك الحمد لله جزاكم الله خيرا يا أستاذ وإياك.
أحمد وكل عام وأنتم بخير وحضرتك بخير ودعوتي لكم ولكل أبنائي الطلبة والطالبات بالنجاح الباهر وثمرة مجهودكم والله أسلجت الصدور يا أستاذ أحمد ربنا يحفظ حضرتك.
باتصال الابن إسلام طالب الهندسة الحمد ما لله شاء الله لا قوة إلا بالله الحمد لله.
مزيد من التوفيق يا ابني والسلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير ربنا يحفظ حضرتك تمام يا جماعه يبقى اقول ايه هقول قلبه دي مبتدا والضمير ده مضاف اليه اي ضمير يتصل بالاسم يبقى مضاف اليه ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف اليه مجروح خبر كلمه قلب مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره برضو طب هنا كلمه قلبه مجروح بعد كلمه انسان طيب ما بعد النكرات صفات وما بعد المعارف أحوال طبعا دي نكرة يبقى الجملة الاسمية في محل رفع نعتل كلمة إيه إنسان هنقول الجمل الباقية في عندك جمل باقية تاخدهم وتعربهم معانا في الواجب إن شاء الله تمام حتى اللي مش في ثانوية عامة يعربهم إن شاء الله رب العالمين هنقول كل من خاف ربه له الجنة بت صافي القلب تحظى بالرضا ما زال العربي كريم الأخلاق ما زال العربي كريم الأخلاق دي الجمل إن شاء الله ومعانا إن شاء الله بقى من سؤال الحلقة سؤال جميل نجتهد فيه ونشوف هنقول إيه شوف حضرتك الجملة اللي قدامك دي آية كريمة ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا تمام هنقول الجملة دي فيها ثلاث منصوبات أرجو من حضرتك إنك تذكر الثلاث منصوبات دول استخرج من الجملة دي ثلاث منصوبات ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ربنا يحفظ الجميع ربنا يبارك في الجميع طبعا طلابنا زي ما قالت حاجة أم فارس أسلجوا صدورنا وفرحونا جدا وهم فرحونا في الأجازة بعد النتيجة أخبرونا وبعد التنسيق برضه اللي أخبرنا منهم ربنا يحفظهم ويبارك فيهم جميعا سواء هاجر سعد اللي جابت 100 دي ودخلت طب آه، عين شمس ربنا يبارك في الجميع أو غيرها أو جهان أو ريم أو كل الناس دي وإسلام وغيرهم من الطلاب اللي اتصلوا بينا واللي ما اتصلوش بينا وعرفنا برضه أو ما عرفناش الكل مبارك للنجاح ويا رب إن شاء الله في التوقيتات دي برضو نشوف طلابنا بتوع الثانويه العامه السنه دي تانية سنه وان شاء الله نسمع ال 100% و99% مش اقل من كده ان شاء الله معانا باذن الله هتتابع معانا على طول تنتظر البرامج التعليميه بدايه من النهارده بدات بكره اللغه الانجليزيه ان شاء الله مستر باسم يوم الاثنين ان شاء الله استاذ محمد الدوميني ويوم الثلاث ان شاء الله استاذ حسن زيدان الكيمياء جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته